ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وأزواجه بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فتقبل الله منا ومنكم أيها الإخوة هذا عام إيماني جديد عام إيماني يحسب بقدر الإيمان الذي أخذه المرء منا لا يحسب على الأشهر يحسب بقدر الإيمان ولا يعلم المرء في العام برمته أياماً يأخذ فيها من الإيمان قدرا أعظم من تلك الأيام الكبار العظام التي فاتت شهر رمضان لم يزل المرء ينظر في في شهر رمضان نظرات جديدة ومما استفدته في هذا العام من شهر رمضان إفادات عدة كان على رأسها أنني استعظمت شهر رمضان وأحسست أن شهر رمضان أيها الإخوة إنما هو غياث من الله عز وجل لقوم فرطوا في إيمانهم عاما مديدا طول السنة ونحن لا نبالي بما أخذ من إيماننا وما أضيف إليه لا نبالي بتطهير إيماننا ومتابعته لا نبالي فلما جاء شهر رمضان قسرك على أخذ الإيمان من طريقه الصحيح بالعافية لأنه كله أوامر وإعداد للهمم ومسابقات فكان شهر رمضان في الحقيقة فرصة سانحة عظيمة جدا لمن استشعرها وأحسها ومن ثم كان ينبغي لك أن تحافظ عليها إحنا عندنا أيها الإخوة قوتين عشان تحافظ على نفسك وأنت تسير إلى الله عز وجل لك قوتان قوة جلب إيمان وقوة حفظ الإيمان كما قال الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر صفاتهم وفي النهاية قال إيه والذين هم على صلواتهم يحافظون مش كده ولا لا ال ال ال طب ما هو قال الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني بيصلي كويس امال ايه حكايه الحفظ انه صلى كويس فجلب ايمانا وكان من حصافته الا يضيع الايمان فقال ايه يحافظون يحافظ على الايمان وهي دي مشكلتنا ده انا اراه من المفاتيح العظيمه جدا التي ينبغي ان تعيها وتفهمها انك بتجلب ايمان في شهر رمضان لا يكاد انسان منا ان يقول خرجت منه صفر لديه بل أنا أكاد أظن أن الذي أفطر في شهر رمضان خرج منه بشيء من الإيمان إيه الإيمان؟ أنه كان مفطرا يستحي كان مكسوف ده قسط إيماني ولا لا لا ترى المؤمن يعصي الله عز وجل وهو يضحك قط يبقى ده كان قدر إيماني أيها الإخوة شهر رمضان بركة في الحقيقة أنا, في أنا مفعم جدا بشهر رمضان في هذا العام خرجت منه وأحسست أنني أفدت فيه علما لا زودت آية ولا زودت حديث لكن زاد ما بيني وبينه من مشاعر مش كده كان عندنا خطبة النهاردة رمضان ولن ننساك كانت مشاعر رمضان المشاعر التي خرجت بيننا وبين العبادة احنا تذكرون أيها الإخوة لما ذكرنا الصلاة وقلنا أن دي عدة رمضان درس آخر درس كان هنا كنا ذكرنا فيه الصلاة وقلت لك أن حديث ذو اليدين لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في صلاة تصلى أربعا ظهر أو عصر حصل له إيه؟ جلس مغضبا ال ال ال ال الإمام القاري رحمه الله بيقول جلس مغضبا إما أنه خرج من بيته مغضبا عليه الصلاة والسلام وإما أنه غضب مما أحس أن الصلاة قد انتابها غبش في خلل هو عليه الصلاة والسلام لو كان تيقن أن في في الصلاة حاجة كان سكت ما كان قام جاب الركعتين التانيين بدليل ان ذو اليدين لما قال له انقصت الصلاه يا رسول الله او ايه او او اقصرت او قصرت الصلاه ام نسيت فقال لا قصرت ولا نسيت يبقى اذا هو ما كانش ما كانش عارف ان فيها حاجه لكن علاقته مع الصلاه وجعلت قره عيني في الصلاه علاقته مع الصلاه انه خرج منها حس لا مش هي دي في حاجه انا مش عارفها دلوقتي بس مش هي دي مش هو ده الظهر بتاع كل يوم مش هو ده العصر بتاع كل يوم ان الانسان لما يتمرس العباده ايها الاخوه تصير بينك وبينه علاقه لذلك انا يعني فيما اظن ان انه من ضمانات شهر رمضان لان احنا هنتكلم انا هكلمك الان في الوصايا الاكاديميه اللي هي ايه الغفله واياك والغفله بعد ان استحضرت الايمان حافظ عليه هيبقى الكلام ده صحيح له اهميته لكن ايه هي الاليه بتاعته الاليه انك تحلم بشهر رمضان انك تقعد تسترخي كده في البيت وتفتكر ما افدته في شهر رمضان تفتكر الايام الجميله الايام الحلوه يعني ما منا من انسان الا وهو يذكر طفولته وايام الصبا صح ولا لا واذا ذكرها ذكرها بمشاعره ممكن يبقى قاعد كده يذكرها فيبكي مثلا او تلاقيه كده مش عايز حد يقاطعني خلينا اكمل او اذا فتح الكلام مع عياله انا كنت بقعد هنا مع والدي وكان بيقعد يعمل لنا كذا ونجتمع جميعا مش بيحصل ده تلاقي نفسك قاعد تذكر حتى صغار السن الشباب لما يكون الشاب في ثانويه ويعدي على المدرسه بتاعت الابتدائيه يقول انا كنت بخش من الباب ده انا مسكت طوبه ورميت الواد صاحبي مش عارف هنا عملنا ايه او احنا خرجنا هنا كنا بنلعب بالكاوتش اهو اجعل رمضان من جمله ذكرياتك تقف على حقيقته فشهر رمضان ايها الاخوه غوث من الله عظيم جدا أنا أعظ نفسي وإياك إياك أن تضيعه أنت حصلت كم من الإيمان لو أطلعك الله على قلبك لرأيت طفرة بركان انقلاب حصل في حياتك اوعى تفرط بقى ولا تضيع ومن جملة ذلك مثلا ان ان ان الانسان يبادر بست شوال تبادر بها بعض اهل العلم يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال بيقول أتبعه يعني تاني يوم العيد على طول احنا ما هو عيد الفطر في تاني يوم وتالت يوم هو يوم واحد عيد الفطر يوم الفطر وال... والأضحى أربعة عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق اللي هو يوم النحر وثلاث أيام التشريق والفطر يوم واحد بس فإن تاني يوم على طول اتنين شوال تبقى صايم بعضهم بيقول كده عشان يصدق عليك قوله فأتبعه ثم أتبعه وبعضهم بيقول هو على التراخي عندك شوال طولا وعرضا لكن الإنسان إذا شعر بما أحدثه له رمضان يبادر خلص خلص ما حدش عارف الحق الإيمانيات قبل ما يحصل فيها خلل وتنسي عايز أقول أيها الإخوة قبل أن أذكر لكم بعض بعض المشاعر في شهر رمضان التي نتفق عليها عايزين نقول حديث الأمانة وهو ده الحديث الحقيقة الذي يذكر دائما يذكر بجواره الاستقامة هو ده العلاج لما نحن فيه أو أو الوصفة الوصفة اللي تستطيع بها أن تسحب شهر رمضان هو شهر رمضان جالك ليه شهر رمضان يدربك الله عز وجل دورة مكثفة ثلاثين يوما تخرج تسحبها على بقية الحداشر شهر اللي جايين تعيشهم كلهم رمضان مش صحابة كانوا ست أشهر بيقولوا يا رب بلغنا رمضان وست أشهر يقولوا يا رب تقبل منا رمضان فكانت السنة كلها رمضان ولا لا أو أنت عايز تعيش كده عشان تعيش السنة كلها رمضان عشان تتدرج إيمانيا أنتوا تذكرون إحنا قلنا أكتر من مرة هنا مش هفضل أحكي لك عن الصالحين وأنت تفضل تمصمص في شفايفك لما نقعد نقول إن عامر بن عبد قيس كان أول ما يقول الله أكبر ما يسمعش حد هنوصل لده إمتى؟ إمتى؟ دي أيام بتمر أنت لازم توصل لمرحلة للمرحلة دي لازم تصل إلى هذه المرحلة أيها الإخوة المضمار أمامنا واسع والظروف مهيئة والزمان متسع والله عز وجل يغيثنا ويعطينا حديث الأمانة حديث عجيب جدا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين عن الأمانة رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة إلى هي الأمانة, الأمانة يا إخوة الإيمان نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أصل القلب أصل الفطرة من, من, من, من جملة فضل الله عز وجل عليك إن خلقك كده حبه في قلب قلبك حبه في جذر قلبك في أصل قلبك فأنت بتتكلفش نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها الإيمان حصلته فين في شهر رمضان بشكل مكثف الدورة المكثفة اللي بنقول عليها في شهر رمضان ما منا من أحد إلا وخرج من شهر رمضان وهو في إيمان عظيم يستشعره في نفسه ثم حدثنا عن رفعها ازاي بيختلس الايمان ترجع في شهر شعبان اللي جاي المربع رقم صفر تاني مش احنا كل سنه كده تيجي في شهر شعبان تلاقي نفسك نيح تدخل رمضان نبدا بقى نعالج قيام الليل ونصلي ركعتين بربعين وننام بعد ما نصليهم الكلام ده لحد ما تيجي في اخر رمضان تنور تبقى موهوي كده تخرج من شهر رمضان تبدا في العد التنازلي اهو ده رفع الامانه بقى سلب الايمان مره اخرى اختلاس الشيطان لايمانك ودينك كيف يكون هذا انا عايز اعرف بيتسحب ازاي الايمان من مين يحصل خلل ازاي في قوه الحفظ ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من صدره فيظل اثرها مثل الوقت ينام الرجل النوم قال بعض أهل العلم النوم هنا مقصود بظاهره يعني ينام الرجل بينام بجد يروح البيت ينام على السرير يصحى إيمانه مسلوب والعياذ بالله وهذا عند اضطرام الفتن وآخر الزمان حين قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض أو ده الراجل ده بي... أول ما يصحى عليه الصبح كده تلاقيه فسق والعياذ بالله نسال الله العافيه وبعضهم قال لا ده النومه دي المقصود بها الغفله ايه هي الغفله النسيان والغفله المركبه اللي هتيجي بقى ده الوقت زي ما هشرح لك كده ايه هو الوقت غفله يسيره في الاول يوم يستدركها الانسان تبقى سهله فإذا بقت مركبة بقى اللي هو إيه اللي هو الغفلة المركبة إنه إن أصل الغفلة النسيان فإذا زاد نسيانه أصل الغفلة النسيان فإذا ذكر ذكر فإذا زاد نسيانه نسي الأمر بالكلية والعياذ بالله نسأل الله العافية تلاقيه ما عندوش أي ما فيش خالص أي قواعد خالص زي ما أنت قاعد تسمع كده النهاردة الراجل اللي ما بيستريحش إلا في الكنيسة واعصابه ما بتهداش الا هو في وسط الصلبان وان القاهره عنده اقدس من المسجد الاقصى غبش نسيان نسيان ده ايه ده ما, ده ما كانش حافظ قران ده ما كانش يدري ان هذا الكلام كفر رده يخرجه عن الاسلام يستحكم النسيان والعياذ بالله نسال الله العافيه ولذلك أيها الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا لا يزال إلى ورا حتى يخرج من الإسلام هو ده شؤم الذنب يفضل يرجع بالواحد لورا كده لكن من عفو الله ان يبعت لك حد يذكرك يعمل لك مشكلة يحصل لك مصيبة حد يموت يحصل أي حاجة تقوم ترجع بها وتستقر من عفو من ع... من من, من فضل الله عز وجل كانوا أفرح بالبلاء منكم آه، بالرخاء لأن لما البلاء بيأتي يهذب الإيمان و- وينصفه ينام الرجل النوم يعني يغفل وفي الحقيقة مفيش الخلاف ده بين أهل العلم نحطه تحت خلاف التضاد ولا نحطه تحت خلاف ال- التنوع الخلاف تنوع في الحقيقة ليه؟ لأن هو الاتنين مأدي المعنى واحد الرجل يغفل جدا ويبدأ يسهو عن إيمانه طول النهار وهو قاعد يفرط في إيمانه يروح بالليل ينام يصحى مفيش إيمان ما هو النوم من جملة الغفلة برضه فيبقى فاضل له هو السنتي السنتي غفلة دي يروح نايمها يصحى الغفلة مستحكمة منه فكأنه ينام النوم الطبيعي المعروف وينام النوم المعروف بالإيه؟ بالغفلة الاتنين واحد ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره الشيطان أيها الإخوة قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في الالتفات في الصلاة الواحد يبقى واقف بيصلي كده ويفضل يبص حواليه فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد شفت حتة يختلسه دي يعني إيه؟ يعني يأخذه بسرعة في خفية ده الاختلاس يخطفه كده فالشيطان قاعد متربص لك كده مستنيك ساعة ما تعمل أي خلل يقوم ضارب في الإيمان واخد من الإيمان حاجة المؤمنون يغفلون لكنهم سرعان ما ينتبهون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا خد بالك طائف دي الذي يطوف بالشيء لا يمسه طائف ده يعني هو الشيطان قاعد بس بيلف حواليه بس كده جه بيلمس الإيمان هياخد منه حتة فهمه على طول فهم الموضوع ده ليه لأنه دائما في متابعة وفي معالجة للغفلة إنما الآخر لا يدري واتخذ منه إيه ولا حصل له إيه مش عارف لأنه فاتح خزائنه باستمرار يعني فتقبض الأمانة من صدره فيظل, فيظل أثرها مثل الوقت الوقت ده يا إخوة اللي بيساوي في حديث حذيفة الثاني النكت إيه الوقت والنكت ده الشيء المخالف لغالب ما حوله يعني أنا لو جبت مثلا المنديل ده اهو وقمت جايب قلم وعملت هنا نقطة زرقاء يبقى ده اسمه ايه وقت نكت لأنه مخالف لكل اللي حواليه عشان كده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على قبر وبيده مخصرة مع عصاية ينكت بها الأرض ينكت يعني إيه؟ يعمل فيها حفرة كده نقرة كده بيخبط بالعصاية في الأرض فكمن الأرض كلها مستوية وتيجي النقطة دي تعمل مطب كده يبقى دي اسمها إيه؟ نكت أو ده اللي بيحصل في القلب يأتي الشيطان فيسلب من الإيمان فيعود ذلك على القلب بالإيه؟ بالنقطة السوداء دي وهذا يتبين لك أوضح النكت ده بقى في حديث حذيفة أيضا في الصحيحين برضو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وقرئت عودا عودا يعني تروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح وتيجي من العود عشان كده العيد بيتسمى عيد ليه لأنه بي بيروح ويجي كل سنة الفتن ما بتبطلش تعرض على القلب دائما ولازم الإنسان يكون متيقظ فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء تقويه على الفتنة القادمة عدت من قدام واحدة راح غضت بصره يبقى هو أقوى أن يغض بصره عن الثانية ولو كانت متبرجة أكثر من الأولى إنما لو قبلها هيبقى أضعف من الثانية ولو كانت الثانية في تبرجها أقل من الأولى بمراحل فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة س- بيضاء وأيما قلب أشربها بيديك طبيعة القلب إنه بيعمل إيه القلب أهو بيشرب اللي بيقول عليه ابن القيم الطبيعة الإسفنجية إن القلب سفنجة بيشرب ال- الفتن وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير حتى تعود القلوب على قلبين يفضل بقى نقطة تعرفين يا إخوة الشيطان ده خطوات عشان كده أولياء الشيطان خططهم كده برضه خطوات وعلى المدى البعيد لما تيجي تشوف اللي بيتحقق النهاردة من آمالهم تلاقيه ده معمول بقاله 100 سنة 150 سنة والخطط دي مكتوبة بيبدأوا ي... ي- ال- ال- اللي إيه يعملوه على مراحل يعني فخطوات يرضى الشيطان منك بل قد يفتح لك الشيطان تسعين بابا يفتح لك الشيطان تسعا وتسعين بابا في, ال- في الخير ليوقع بك في باب من الشر يوقعك في باب واحد بس يظهر منك بمعصية لأنها هتضعف تضعف منتك تخليك مش قادر تمشي حتى تعود القلوب على قلبين بقى نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة تلاقي بقى واحدة جنب التانية وبعدين بقى كل واحدة بقدرها يعني واحد نظر لامرأة تتعمل له نقطة واحد نظر لامرأة ب... ب... ب... ب... وعاكس ولا اتكلم تتعمل له نقطة كبيرة شوية واحد آه، تحركت شهوته إليها و- وبدأ إيمانه يتحرك في نفسه ويتهرأ تعمل له نقطة أكبر وأكبر عشان كده ممكن الم- الموضوع مش منضبط ما تعرفش إمتى هتسقط لكن المهم ان في ايه في نقط عماله والقلب ايها الاخوه طول ما هو ابيض كده طول ما تلاقي نظره شايف بصيره القلب شايفه فطول ما القلب شايف بيسوء لان هو الملك قال النبي عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب فالقلب طول ما هو شايف بيسوق ال- الجماعه الاتباع بتوعه بيسوق كويس لما الرؤيه تتغبش يبدا ياخد معلومات ياخد معلومات من مين بقى من النفس انتوا واخدين بالكم مش شايف الطريق منين يا نفس تقول له يمين شمال لا دغري بلى من كسب سيئة فعمي بصره بصر قلبه فحصل له ايه وأحاطت به خطيئته راحت النفس واخداه في حضنها كده وعمته وبدأت هي اللي تمشي المرض الخطير جدا اللي اسمه استيلاء النفس على القلب انها بتستولي على قلبك الكلام ده انا بكلمك أنا احنا كنا الاول بنتكلم وبنقول عايزين نعمل توبه منه الكلام ده انت في شهر رمضان عمل لك هو ايه عالجك تماما انت متعالج دلوقتي علاج رائع فالحق روحك بقى اوعى تقع تاني حتى تعود القلوب على قلبين على قلب أسود مرباد على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية شوف بقى اللي بيحصل إيه قوة الحفظ اللي بقول لك عليها إن ال- القلب عامل زي الكوباية زي الكوز هات يا هاني كوباية من عندك كده الكوز ده لفظة الحديث كده الحديث الصحيحين بيقول إيه كالكوز مجخية يعني الكوز اللي هو إيه الكوباية هو ده ما ش- صنعه شهر رمضان يا إخوة عشان تعرف أهمية ما الأيام اللي فاتت عليك ما صنعه الله عز وجل لك بشهر رمضان اللي فات حصل إيه؟ حصل إن قلبك اللي شكله زي الكوز اعتدل قام على أصوله جزاك الله خير. شوفوا يا إخوة القلب زي الكوز في مية كده ده الإيمان اللي في القلب ده المية دي وفي ايمان طارئ من بره جاي قد افلح المؤمنون الذين هم في ايه في صلاتهم خاشعون بيجيب ايمان وبيجلب ايمان في ايمان جاي من بره لو تصورنا كده ان الايمان بينزل بشكل عمودي ينزل على القلب بشكل عمودي كده القلب ياخذ الايمان بمنتهى السهوله وبمنتهى الكثره طول ما هو ايه طول ما هو واقف معدول كده طول ما القلب واقف معدول كده اهو الفتنة بقى لما بتأتي الإنسان الغفلة بتعمل في القلب إيه؟ تضربه ضربة تأتي الفتنة تروح مدياله يحصل إيه للقلب؟ يميل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكوز مجخية ال... الكوز المجخى اللي هو إيه؟ المائل طيب وليه ما قالش منتكس؟ لأن القلب المنتكس ده قلب الكافر إنه قلب المؤمن لا ينتكس لان لا زال في بقاء التوحيد قوه التوحيد فيه لا زالت فبتاثر يبقى القلب كده اهو يا اخوه الايمان بينزل فيه بمنتهى اليسر اهو اهو ده اللي حصل لك في شهر رمضان ان قلبك معتدل كده يحصل له ايه بقى تطلع من شهر رمضان تبدا تلعب جزاك الله خير. تطلع من شهر رمضان تبدا تلعب يروح يعمل ايه تاتي الفتنه تروح ضربه القلب تميله كده لما يميل كده يحصل له ايه بقى يقوم من... لا ده مش ما بيستقبلش بس ده بيحصل له حاجتين بقى اهو بص بيحصل له ايه لما يميل بيحصل انه بيفرط في قوه الحفظ الايمان يبدا ينزل ايمانه شفت ازاي لما مال اهو والايمان اللي جاي من بره وهو نازل بينزل شويه جوه وشويه بره تقوم انت تسكت في حاجة بقى اسمها رياضة القلوب الرياضة استعدال القلب تبدأ عارفين ال- عارفين الاستعدال لما تيجي تستع يقول لك استعدل ال... وانت بتستعدل كده بتستعدله عشان يقوم على اصله مرة اخرى عشان تعدله كده ما عملتش يحصل ايه يتنوا على الدرجة دي كده تقوم تيجي فتنة تاني تروح خبطاه يروح عامل يقوم مايل يقوم مفرط تاني في الايمان اهو ويتعذر على الإيمان الذي يأتي من من الخارج أن يدخل فيه كله يقوم داخل أكثر الإيمان ينزل بره وجرزاز اللي ينزل جوه واخد بالك يبدأ بقى الإيمان بصيص من الإيمان بس اللي داخل إنما في الحقيقة أكثر الإيمان رايح مش عارف إيه مش عارف عشان كده النهاردة أكثر ما تسمع الإخوة إن يقول لك إيه مش عارف حاصل لي إيه مالك مش عارف ما هو انت مش عارف في الحقيقه صحيح ما انت مش عارف فيظل القلب يميل هكذا ايها الاخوه يحتاج الى اقامه وعندها يميل معه البصر كانك انت بقى ماشي معوج والخلق ماشيين عدل ما هو انت بتعوجت بعوجه كل- قلبك اهو فمع تعوجت كده فبقيت شايف ايه بقى شايف الخلق ماشيين معوجين ما انت عاج ما انت معتقد ان انت اللي ماشي عدل شايف الناس ماشيين معوجين فشايف ان لما نكلمك في القضيه الفلانيه ما فيهاش حاجه هو فيها ايه لما نتكلم في القضيه العلانيه ما فيهاش حاجه يعني انا من جمله ما اتعجب منه وان شاء الله عز وجل لعلنا يعني ن- ن- نفرد في ذلك درسا عاجلا في مساله مناقشه ادله ذلك كيف قبلت الامه ان يمثل عمر بن الخطاب ويطلع واحد يمثله كده ازاي ازاي الناس قبلت كده نطلع لهم واحد قال لهم ما عندناش دليل على المنع والله ما عندناش دليل على المنع على منع ايه ده التمثيل نفسه ابتداء العلماء معترضين عليه بيقولوا ده حرام لا يجوز التمثيل نفسه لما اشتمل عليه من الكذب ولما اشتمل عليه مش بريء بقى زي ما بيقولوا فضلا عن انه ياتي لابي بكر و- لا ياتي بقى الكبار يعني آه، ال- الموضوع بقى هيتسع وهتلاقي بقى بدا بقى ال- الخالد بن الوليد وانت ماشي وبعدين القعقاع وبعدين وبعدين دخلت بقى النهارده في عمر بن الخطاب طالع معاه عثمان وعلي وكل دول آه، معانا في الدور ما هو هم يعني دول هيبقوا أع- اعلى من عمر وصور لك غرفه نوم وبتاع عشان يهزوا في نظرك لو اتهز دول يا اخوه عشان كده كان من جمله ال- العلائق اللي خرج المرء بها من شهر رمضان علاقه ذكريات مع شهر رمضان ذكريات الصحابه مش كده مش كنا في شهر رمضان كل ما تقف تتعب شويه تفتكر ايه كان الصحابة يقومون في شهر رمضان بالمئين 200 آية في ركعة كان الصحابة يتوكؤون على الايه على العصي يخرج واحد زي سيدنا بلال 30 سنة عمر بن الخطاب أسلم 27 سنة ال ال ال ال الشباب يطلع ماسك عكاز ده ايه ده كان بيصلي بيصلوا ايه يقول بعضهم كانت أرجلهم تشبه النخيل تبص في رجله تعقدت العروق وتعقدت الدماء في عروقهم من طول القيام فتعقدت فتلاقي رجليه بقت بني فاخضر من طول الصلاه مش كنا عايشين مع الصحابه كده فضلا عن العيشه بقى الايه ان احنا نحيا مع الصحابه حياه خاصه يعني ان انا اقعد مثلا اديك درس عن تراجم الصحابه مثلا وانك ت- تسمع عنهم وتفعم بقى تفاجأ واحنا في شهر رمضان الل- اللي فات ده اكرمني الله عز وجل باني لاقيت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في موضعين في موضع خطبه جمعه وفي موضع الاعتكاف خطبة الجمعة اسمها واهتز العرش كانت الخطبة الثالثة في شهر رمضان واهتز العرش كانت عن سيدنا سعد بن معاذ ترجمة لسعد بن معاذ العرش الع... العرش اتهز لما مات سعد بن معاذ تصور تصور هو مين سعد بن معاذ ده 36 سنة 36 سنة ميت عنده 36 سنة أسلم عنده 30 سنة ست سنين ولا سبع سنين يصل فيها ان العرش يهتز بل في حديث روايه ضعيفه تقول ان الكرسي يهتز حتى تفسخت اركانه فضل يهتز يتهز هز لحد ما بدات اعضاؤه تبعد عن بعض بس دي روايه منكره يعني لا يعني القصد ان ايه العرش اهتز ايه العرش اهتز ايه اللي هز العرش قال السلف فرحا بقدوم سعد قال الذهبي رحمه الله وكما أن الله عز وجل قد جعل في الطعام مشاعر بحيث سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصى بحيث سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطعام بحيث ذكر الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي النخلة بحيث دعاها رسول الله فأتته صلى الله عليه وسلم فاكرين حديث الأعرابي قال له مين اللي يشهد لك ان انت نبي قال له طب أنا لو قلت جبت لك حد يشهد لي يت- قال له اه فأشار النبي إلى عزق نخل قال له تعال فنزل العزق يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزا جاي ينط على الأرض كده مش كده وفي الرواية الأخرى بتاعت الأعرابي لما شاف ضب قال له ده يشهد لك قال له قال له أنت أنا رسول الله قال له أنت رسول الله حق ضب سحلية كبيرة جدا شهدت أنه عليه الصلاة والسلام. اللي يخلق في دول المشاعر واللسان عشان تتنطق يجيبها في العرش ولا لأ آه، قادر ولا لأ سبحانه وتعالى العرش اهتز فرحا تصور ان العرش قاعد يقول سعد جاي سعد جاي سعد جاي فمن كتر هز العرش يا رجاله هو مين سعد ده تقف على عظمة المنهج لما بنتكلم النهاردة بقى عن المنهج واحنا لن نتدسس بقى بديننا ينبغي ان تعرب عن نفسك اننا ننزح الى الكتاب والسنه ليس بفهمي ولا فهمك وانما بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنه هم دول لما تعرفهم بقى هتعرف انت تتبعهم ليه لما يطلع النهارده الامهق والانوق والكسير والعوير و... والثالث الذي قد انعدم فيه الخير يقول لك ما ده ما فيش حاجه خالص وعادي جدا والدنيا تمشي زي الفل و... وما فيش مانع ولا الاخر اللي بيقول لك ما... النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم اهل الكتاب فلا تبداوهم بالسلام العلماء هنا بيفصلوا يقول لك لو هو قال لك السلام عليك قول له عليكم السلام ماشي بعضهم يقول قول له وعليك لو لم تتبين لك بل قال عبد الله بن مسعود لو سلم علي فرعون لرددت عليه السلام ليه قال لأن, لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الكلام ده كلام حلو أهو مش كده كلام منضبط شرعي انما انك تطلع تقول له بقى قال النبي لا تبداون بالسلام تقوم انت تقول له انا هبدا انا بالسلام العلماء يقول لك ايه ممكن تقول له صباح الخير انما ما تقولوش السلام عليكم كلام برضه منضبط وجميل هو ولا وحش كده رائع اهو لا ياتي فيتطاول ويقول لك انا لا اجد منعا ابدا في ان اقول له السلام عليكم ورحمه الله طب ده النبي قال كده النبي قال لا هو انا ماشي براحتي لما تنزح إلى هؤلاء الكبار يا إخوة لما جاء جبريل عليه السلام معتجرا عمامة خضراء من استبرق من حرير وقال يا محمد من من أصحابك مات تصور من من أصحابك مات فإني أرى الملائكة تسارع لتغسيله أنا شايف الملائكة نازلة في كمية طلعة تجري من السماء نازلة طلقة على الأرض فقال رسول الله سعد بن معاذ وراح قايم جري فأخذ يشتد الصحابة بيقولوا حتى إيه حتى تقطعت نعالنا وسقطت من على كواهلنا أرضيتنا الرداء وقع وإحنا بنجري وراه عليه الصلاة والسلام وهو بيقول إيه أسرعوا لا تسبق الملائكة إليه كما سبقت لحنظلة فتغسله دوننا يا سلام يا سلام إن تنزل الملائكة بتجري عشان تغسل سعد بن معاذ تقوم تعرف بقى فهمك ولا فهم سعد علمك ولا علم سعد ولائك ولا ولاء سعد دينك ولا دين سعد عشان كده قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهت- بمثل كل الأمم اللي تيجي لازم تؤمن بده وعشان كده كان رمضان فيه إيضاح للمنهج بشكل رائع بشكل عظيم وفي آخر رمق في حياة سعد بن معاذ يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه رسول الله في حضنه لأبي آه، الجرح انفجر لأن أنتوا عارفين سعد بن معاذ دعوة دعوتين واحد واقف حياته كلها على الولاء والبراء دعوتين بس اتعور أصيب في يوم الأحزاب فجاء رسول الله ليحسم العرق كوى العرق فحصل ايه فانتفخ ذراعه سعد بن معاذ يا إخوة كان عنده حمى مستمرة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن فضل الحمى وأنها نصيب ابن آدم من النار فقال اللهم إني أسألك الحمى فلم يزل محموما حتى مات تصور بقى واحد عنده حمى لحد ما يموت كيف تحملها فالحمى دي طبعا حرارة جامدة قوي فبتتعكس على الدم بشيء من السيولة المهم انه لما جه حسم العرق النبي صلى الله عليه وسلم كواله عرقه فلما كوى العرق انتفخ ذراعه فأطلقه راح فكه تاني فسال دمه فحسمه فانتفخ ذراعه فأطلقه فسال دمه ما عندناش حل طبي بقى خلاص كده سعد بيموت هنسيبه بقى ينزف لحد ما يموت ما عندناش حاجه تعرف سيدنا سعد عليه بقى وهو جرحه كده بينزف قال اللهم ابقني حتى اشتفي من بني قريظه انا مش عايز اعيش الا عشان ايه اللي نقضوا العهد وخانونا حتى اشتفي من بني قريظه ده هدفي في المعيشه فانحسم جرحه وجمد وتحجر تحجر وقف لوحده الدم انقطع لوحده فلما حكم على بني قريظة انتم عارفين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنهم قد نزلوا على حكمك فاحكم بينهم يا سعد فقال يا رسول الله إني أرى أن الله عز وجل قد حكم أنا أنت عندك حكم من السماء قال رسول الله نعم ولكني أحب أن أسمع حكمك قول أنا عندي حكم مسبق كأن ده من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على إن سعد إيه سعد موصول بالسماء عشان تعرف نزول الملائكة ده ما كانش مستغرب ده موصول في السماء سعد فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاب هو ده الحكم فراجع سعد راح داعي الدعوة الثانية الجرح اهو السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه قد تحجر جرحه وتماثل يعني خلاص بيشفى وبيخف اهو الجرح تحجر وقف ومفيش دم نازل اهو فقال سعد اللهم ان كنت قد ابقيت حربا مع قريش والا فافجرها انا مش عايز اعيش لو كان في حرب بين النبي وبين قريش خليني مفيش مع قريش افجر الجرح يا رب انتوا يا اخوه عمركم شفتوا دم يطلع كده يطلع يعني الروايه اللي في الص- الصحيح بتقول ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان في خيمته وجد الدم يدخل عليه عمركم شفتوا دم ينزل يمشي كده في دم بيمشي كده انما ان الله عز وجل سعى في هوى سعد الف جروا ففجره له انفجر الجرح ما ما اتفتحش انفجر عشان كده اتى النبي عليه الصلاه والسلام فاحتضن سعدا فلم يزل دم سعد يضرب وجه رسول الله ولحيته فضل دم ينفجر في وش النبي كده بينفجر ماسوره ميه فكان اخر ما قال سعد سلام عليك يا رسول الله اشهد انك رسول الله ثم مات شفت الناس دي لما تعيش بقى معاه عشنا بقى في اخر ال- الاعتكاف ايضا ده كان في اثناء رمضان في اخر الاعتكاف وفي اثناء الاعتكاف كان عندنا دروس بتاعه التراجم التي لا تعرف عند كثير من ال... كان مشروع كده عملناه هنا في مره ولم ازل اداوم عليه يعني فكان منهم سيدنا عبد الله بن ام مكتوم تعرف انت ابن ام مكتوم بنذكر في الصيام بس ان بلال بينزل وابن ام مكتوم بيطلع عشان خاطر يخطب عشان خاطر ي- يؤذن انها ما تعرفش ايه ابن ام مكتوم وكيف ان صدر 16 ايه من سوره عبسه صدر سوره عبسه نزل عشان ابن ام مكتوم وعاتب الله رسوله في ابن ام مكتوم قال له لا اما يجي لك ابن ام مكتوم تقعد تسمع له تسمع لابن ام مين ابن ام مكتوم ده بقى اللي بيدافع عنه ربنا راسا وبيكلم فيه مين بيكلم فيه النبي عليه الصلاه والسلام انتوا عارفين يعني ايه النبي عارفين يعني ايه عظمه النبي وقدر النبي وهي بيكلم فيه النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي لك ابن ام مكتوم تقعد تسمعه ايه العظمه دي فوجئت والله العظيم يا اخوه انا لا لا انسى ال- اليوم ده وانا واقف كده في صلاه العشاء واقفين بقى بن- بنتصاف وانا من العصر وفي دماغي ابن ام مكتوم من ساعه درس العصر قبل درس العصر وهو في دماغي كده وقاعد احلم بابن ام مكتوم احسست بنفس ابن ام مكتوم في ودني اليمين دي حسيت ان بي... ان نفس اذانه في في ودني ودلف من اذني لصدري الواحد حس ان صدره انشرح بابن ام مكتوم والله العظيم الى هذه الساعه والم... ن- بتمنى ان ارى رؤيا فيها ابن ام مكتوم يؤذن نفسي اسمع اذانه كان بيؤذن بيقول كان بيؤذن ازاي بقى الرجل العظيم ده فكان رمضان يؤصل عندك أيضا هذا المنهج المنهج إن الكتاب والسنة ما يتفهموش بما ترى أنت بزي ما أنت شايف يقول لك مش معنى ان المجامع خمس مجامع فقهيه تقول بحرمه تمثيل الصحابه فضلا عن حرمه تمثيل ابتداء حرمه تمثيل الصحابه خمس مجامع فقهيه الكلام ده من خمسين سنه وهو مستقر وقاعد انهم نطلع النهارده نقول لا آه، اصل الموضوع ما فيهوش دليل وقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر اصحابي فامسكوا تقول في ايه ده؟ ده بيقول اذا ذكروا في الفتنه اللي اتذكرت في التاريخ اللي موجوده في كتب التاريخ عندنا قال ما تتكلمش تروي الفتنه دي بس خلاص والعالم بقى يقول ايه اللي حصل في ضمن ده و- انما ما تقوليش ده غلطان وده انت مش قدهم عشان تقول ده غلطان وده غلطان انت مين انت تحكم بينهم انت تسكت خالص تروي الموضوع وتسكت مفيش كلام عشان كده سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له ما تقول فيما حدث بين علي ومعاويه رضي الله عنهما فقال تلك حرب طهر الله سيوفنا من دمائها فنعف السنتنا عن الكلام فيها انا مالي خش مع الناس كبار دول ليه ده ده في التاريخ اللي بيذكر فما بالك بقى لما تلاقي واحد جايبه لك في اوضه النوم وخالد بن وليد داخل بقى يحضن مراته الكلام ده يرضي خالد نفسه يعني انت بتعمله عشان ايه عشان اعرف الناس على خالد بن وليد ده يرضي خالد اللي طلق مراته عشان ما بتصدعش قال ده بتعياش يبقى ايمانها ضعيف عمرها ما قالت اي مره طلقها ده يرضيه الكلام ده ما بقاش عندنا فهم حتى لهؤلاء الذين امرنا ان نتبعهم الشاهد ايها الاخوه ان هكذا تكون الغفله شويه شويه يسقط الايمان من قلبك تعمل ايه تستدرك والا هتلاقي قلبك وصل الى مرحله متعذره مش تعرف ترجعه وعلاج الابدان سهل ولكن في علاج القلوب يعيا الطبيب علاج القلب صعب نسال الله عز وجل الا يحوجنا الى طبيب غيره وان يداوي قلوبنا يبقى عندك قوة الحفظ تحافظ على إيمانك الحفظ ده يأتي من إيه بقى زي ما قلت لك كده تحريك المشاعر أولا عايزين يكون لك علاقة مع قيام الليل لما حد انتوا عارفين يا إخوة كان بعض السلف لما يبص كده من الشباك يلاقي الليل ليل يبكي ده لسه ما صلاش ده ما عملش حاجة خالص أول ما الليل يليل يبكي في علاقة زي علاقة الليل اليوم الآخر لما جلس رجل مع عبد الله بن المبارك على مائدة قاعدين بياكلوا عند حد فالراجل بص لابن المبارك كده وأطال النظر وقال في نفسه كده الراجل بيحكي بيقول فقلت في نفسي من الذي فضل عبد الله بن المبارك عنا ما هو قاعد زي زي اهو يحج ونحج ويتصدق ونتصدق و... كل الأعمال اللي بنعملها نصلي ويصلي قال فبينما أنا أقول هذا في نفسي جوايا يعني إذ انطفأ السراج المصباح باص الزيت حصل له حاجة فقام صاحب الدار ليصلح السراج فلما أصلحه نظرت إلى ابن المبارك أول ما نور فرأيت لحيته تقطر من دمعه فقلت هذا الذي فضل ابن المبارك عنه أول ما النور قطع افتكر القبر, القبر وظلمته افتكر القنطرة السوداء المظلمة عارفين لما كان بعضهم بعضهم ظلم ظلم بعض السلف فقال موعدنا القنطرة في قنطرة بعد ما الناس تعدي من الصراط يظن انه كده خلاص زي الفل عديت الصراط بقى الهول خلص لا يلاقي نفسه دخل في ظلمة ظلماء شديدة الظلمة حتة مظلمة خالص كده يقفوا على جسر هذه القنطرة يقال فيها للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم اقف ورا خالص واخرس خالص ما تتكلمش خالص ثم ترتجف بالظالمين رجفة فتفك كل عظم عظم عن أخيه تلاقي الكتف تفك على اللي جنبه والدراع تفك والسلامة دي الرجفة دي تفك عظمه ده أول واجب لسه ما اتكلمناش موعد الظلمة فلما الإنسان تظلم عليه يفتكر ولعلكم يا إخوة واحنا في ذروة الذروة الإيمانية في آخر شهر رمضان في الاعتكاف شفتم كده وانت نازل من عند سورة الزخرف كده من, من عند سورة الشورى كده وانت نازل لحد آخر المصحف أنا شخصيا رأيت وجها آخر نظرت إلى الله من جهة أخرى كانت مو... كان علمها موجودا لكن مشاعرها لم تكن بهذه الوفرة انك تشعر بقى بوجه الله شديد العقاب وانت شايف كده إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الواحد بقى يفتكر هو واحد رابط كلب وماشي بيه والكلب أحيانا يزق صاحبه إنما ده ضربت عليه الزلة ماشي كده بيتجر وساكت ومربوط من رقبته شوف الإهانة دي والأسئلة التي تأتي بعد هلاك الأمم تلاقي أمم أمم قائمة على أصولها أمة كاملة أمة تجارها و... وبياعينها وبقالينها و... وصنايعيتها أمة زينا كده أمة كاملة كنسها الله كنسا فلم تعد لها أثر ولا عين مفيش حاجة خالص ده إيه ده الواحد فعلا أنا انتابتني لحظة في في الاعتكاف بقيت حاسس إني محتاج أبص جنبي لولا الملامة كنت فعلا تلفت بقى الواحد حاسس إنه تحتوشه الأخطار بتعمل معاصي وممكن ينزل بأس الله ما تعرفش نازل امتى ومنين ما تعرفش جاي منين وفي اي موضع وعلى اي شاكله فلما انطفأ السراج على ابن المبارك هو له علاقه مع الآخرة افتكر على طول الآخرة على طول افتكر الآخرة فأنا عايزك تعيش رمضان والذكريات ذكريات رمضان يا إخوة ذكريات القرآن مش أيقنتم أن القرآن كلام الله دون أن تستدلوا عليه بد- بدون ما استحضر الآثار في ذلك من يؤويني أبلغ كلام رب الآثار اللي احنا بنحفظها في العقيدة انت ممكن تستدل ان القرآن كلام ربنا بإحساسك بس مش شفته لما كنت تقرأ القرآن كيف اتسع صدرك وانشرح وانت وانت بتتلو في شهر رمضان مش حسيت بده كان معانا رجل فرنساوي اسلم فالاخوه قالوا لي ده عايز يعني عايز يقول هو اسلم ازاي كانت كانت قصته فيها شيء من الغرابه المهم استحيا فطلع واحد غيره يعني اللي هو صاحب ده الراجل ده قصته انه عدى لقى كتاب في فقه الصلاه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اراه اسلم فقالوا له سبحان الله العظيم امال ده لو قرأ كتاب التوحيد ده ما ده لو قرأ في المصحف شوف الدين والشريعة في غاية النصاعة ازاي المهم الراجل ده اتحرج انه يتكلم فطلع واحد تاني غيره برضه اسلم فبيحكي هو مش عارف يعبر فقال اللفظ ده والله يا اخوه الاخوه اللي كانوا معايا يشهدوا بذلك واظن الكلام ده متصور قال اللفظ ده كده قال فلما دخلونا صلي لقيت الناس قاعده تركع وتسجد وتقوم كده فابتسمت يعني وبيعملوا ايه فلما بدات اصلي لما دخلت اصلي معاهم بيقول احسست ان صدري ينتفخ قاعد يقول ايه بيكبر كده بيكبر هو مش عارف يقول انه ايه بينشرح مش عارف اللفظه دي هو صدره بينشرح بيتسع بيتسع مع القران يتسع مع طاعه الله عز وجل فالانسان حس حسا ان لا لا مش ممكن يكون ده الا الا كلام ربنا عشان كده الوليد بن المغيره قال كلام يعني ذكرناه في خطبه النهارده كلام جامد قوي لما ابو جهل راح له بيقول للوليد ايه يا ابو جهل بيقول له هلا قلت قولا يسري في قومك انت كبير الوادي لو قلت لهم محمد كذاب هيمشي معاهم كذاب لو قلت لهم شاعر هيمشي معاهم شاعر ما تقول لنا حاجه كده قال وفي اي شيء نقول قال في كلام محمد القران فقال ويحك انتم تعلمون اني اعلمكم بالشعر وقوالبه وأعلمكم بمواضع شعر الجن ده أنا ما خليتش في العلم بقى الشعر واللغة العربية والأدب اللي كمان الشعر الجاهلي بتاعنا ولحد النهاردة لا ده أنا كمان عارف شعر العفاريت شعر الجن طيب كيف رأيت ايه رأيك هتقول في كلام محمد ايه يا ابو جهل بقى جهل بقى هتقول في ايه قال فوالله ما هو بالشعر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى وخد بالك من الحتة دي بقى قال وإنه لا يحطم ما تحته حسيت ان القرآن حطم كل اللي تحته حتى ال- الكتب التي تخدم القرآن عطلت في رمضان ولا لا ولا الإخوة مش معايا في دي طلبة العلم الأخ اللي كنت تلاقيه دايما رايح بكتابه جايب كتابه وقاعد يدرس ويحفظ ويقرأ دخل شهر رمضان حصل له إيه الطالب اللي هو لا زالت فطرته معتدلة يعني حصل له إيه في شهر رمضان القرآن بس مش قادر أعرف كتب تاني مش قادر الا تحضر لك درس تعمل لك حاجه دي مساله انما مش قادر اقرا انا ما عنديش الا القران كم مره شفنا الاخوه وهو قاعد محافظ على الورد قاعد يتلو لحد ما نام فضرب راسه بالمصحف شفتوا الكلام ده كم مره شفتوه كتير ولا لا كم مره لقيت واحد نايم والقران على صدره شفته كتير مش كده العلاقه مع القران ذكريات القران انا عايزك ما تنساش دي بقى ما تنساش وانت قاعد تتهجد وتقرا ما تنساش صلاه الليل مشاعر قيام الليل بحيث ان انت اول ما تلاقي واحد بيصلي تعمل ايه فاكر, فاكر ايام ما كان الامام بيقول لنا استووا نقف كده ونصلي ون- ونسمع فاكرين المشاعر دي تهيج ايها الاخوه على على حفظ الايمان سمع ابو بكر رضي الله عنه قوما من اهل الصفه يبكون لما نزل خواتيم سوره النجم خواتيم سوره النجم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون أهل الصفة لما سمعوا دي انفجروا بالبكاء فعلت أصواتهم تعرفين أهل الصفة كانوا بيقعدوا فين في آخر الجامع فعلت أصواتهم فمر أبو بكر عليهم فقال أوه هكذا كنا ثم قست قلوبنا أبو بكر اللي بيقول كده اللي هو كان إذا قرأ القرآن ما عادش يسمع ما تعرفش هو بيقرأ أنهي سورة من كثرة بكائه بيقول والله احنا كنا كده زمان ساعة ما تنزل السورة شفت الحتة دي أو حتة كنا كده زمان دي تهيجك على إيه على انك تبقى زي زمان انتوا واخدين بالكم يا اخوه الذكريات عايزك تعيش ذكريات رمضان تعيش ذكريات ذكريات الصحابة أنا تبقى من ذكرياتي في رمضان سعد بن معاذ من ذكرياتي سعد بن معاذ في رمضان خلاص عشت معاه سعد بن معاذ لا زلت حزينا بموت سعد بن معاذ من ذكرياتي عبد الله بن أم مكتوم ذكرياتك إيه من الصحابة في شهر رمضان حتى في المجمل ذكرياتك رجلين الصحابة وانت قاعد تتصور رجلين تشبه النخل وانت قاعد تتصور الشباب وهم ماشيين على العصيان مش كنتوا بتتصوروا ده مش كانوا بيتقال لكم في دروس التراويح كانوا يقرؤون بالمئين ويخرجون يتوكؤون على العصي وينادون على عبيدهم الف سحور السحور قبل ان يدخل عليهم الفلاح مش كده مش كنا بنسمع الكلام ده كتير في رمضان اهو ده من الذكريات التي تحياها ذكريات السنه لما كان يدي لك كوبايه العصير تقول له البلح فين مع ان الايام كانت ايه صائفه نفسك تشرب ميه البلح اكل بس نص تمرايه ابقى عصبت السنه وعظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ابدا اشرب ميه بقى مش قضيه صح ولا لا ذكريات تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام ذكريات ال- تصفيه النفوس ذكريات رمضان ايها الاخوه الشاهد ذكريات شهر رمضان ذكريات حقيقه الدنيا شهر رمضان كان فيه دوائين او اكسيرين الاكسير الاول شده الحر وطول ساعات الايه كنا بنصوم كام ساعة 17 ساعة الجماعة بتوع الفلك والحاجات دي بيقولوا هم أطول شهر رمضان جه من 30 سنة ومش هيجي حاجة طوله كده إلا بعد 30 سنة كان أطول ساعات صمتها وفي جو صائف جدا الجو الصائف ده اللي سيدنا آه اللي بيقول فيه آه آه كان عبد الله بن عمر يتحين اليوم الصائف فيصومه وسيدنا ابو الدرداء بيقول صم يوما شديد الحر هو اليوم النشور ايه حكايه ال... ايه حكايه وال- والحديث من صام يوما حارا او صائفا وقاه الله عز وجل العطش يوم القيامه ايه حكايه ال... ايه ايه العلاقه بين اليوم الحر وبين اصل الحر بيطهر النفس يا اخوه بيطهر النفوس بيطهر من جوه مع شدة الجهد تلاقي النفس يحصل لها ايه تفتر اصل النفس عاملة على القلب زي ما قلنا كده ماسكاه كده في حضنها كده بتمشيه وتسيره كده فلما تجهدها بالمخالفة مخالفة هواها عايز اشرب مش دلوقتي عايز اكل كمان شوية اما يدن المغرب الكلام ده بيعمل فيها ايه يضعفها لانها مش بتاخد هواها فلما تضعف تعمل ايه تسيب القلب يشوف فده اللي حصل فتلاقي البصيرة صحيت بقى نظرت البصيرة الشيء الثاني اللي كان في شهر رمضان الاكسير الثاني بقى اللي اتضاف للاكسير ده فعملوا لنا النتيجة الرائعة ان شهر رمضان ده كان اسرع شهر رمضان في التاريخ صح ولا لا حد مش بص بقى لا يكاد حد من اللي قاعدين يخالفوني في المسألة دي حد مخالف مفيش حد مخالف اسرع شهر رمضان طلع قال لك غدا ال- اول ايام شهر رمضان مش كده ولسه بنعد العده ويلا يا جماعه بقى هننزل نشوف التراويح فين واللي ها والكلام ده فين يلا يا جدع عشان تعتكف ايه 20 اه دخلت الاعتكاف يلا بقى نكبر بقى بعد غروب الشمس ولا نكبر بعد الفجر وبقينا نتكلم في احكام العيد الله الله ده الشهر ما عادش اجماع من الناس ان اسرع شهر مر في حياتنا على اختلاف اعمارنا تكلم الناس الكبيره المسنه يقول لك ما شفناش شهر اسرع من ده تكلم الش- الشباب الصغير ما شفناش شهر اسرع من ده السرعه دي مع صفاء النفس يا اخوه لفتت النظر للسرعه ايه هو ايه اللي احنا استفدناه من السرعه بقى ان الدنيا زائله لا سلطان في الدنيا يا اخوه أبو جعفر المنصور لما مات لما حضرته الوفاة دعا من حوله ثم قال لبعضهم ليس هذا بالسلطان ليس بالسلطان من لا يدوم السلطان اللي مش على طول ده ما اسموش سلطان فانت ما تقوليش انا ملك ولا امير مؤمنين ولا حاجه خلاص اتفضح سلطاني ففضح شهر رمضان هذا العام الدنيا اظهر حقيقتها ادانا حته ان انت تقرف من الدنيا تقرف منها يا سلام يا سلام كان كده لسه بقول امبارح رمضان النهارده نلاقي ما فيش رمضان زي ما هيقول لك النهارده فلان بكره مش هتلاقي فلان ولا لا ولا مش كده هو عمري هيروح كده على نفس الصبح خلاص محيت على وش الدنيا بقى هي دنيا كده لا سلطان ولا ولا شهوات ولا ولا اموال ولا ولا حاجه خالص ما فيش ده مش سلطان ففضحت الدنيا ذكريات وانا خارج والله يا اخوه خارج من المعتكف كده وماشي مستقبل الطريق افتكرت كلام كثير من الصحابة وهم يقولون ومن التابعين كانوا يقولون الزهد في الدنيا هو زهد القلب ثم كل ما شئت بعد ذلك واشرب ما شئت كل واشرب وامشي زي ما بس المهم ان تبقى في قلبك ايه تكون الدنيا في قلبك حقيرة عشان كده شفت لفظة النبي شكلها ايه قال مالي وللدنيا انا مالي ومالها انتوا مفكرين انا لست منها في مع انه ساعة ما حج ذبح 100 جمل 63 بايده والباقي ذبحهم سيدنا علي 100 جمل يعملوا كام يعني اذا الدنيا كانت في ايد النبي اهو ولا لا كان معاه هو عليه الصلاه والسلام مش معنى الزهد في الدنيا انك ما تق... لا ده انت تبقى عميد الحضاره في الدنيا لكن اوعى إيه تدخل قلب تبقى دايما متقزز منها محتقرها دايما محتقرها الى زوال مع السلامه الصبح مش هتلاقيه وما كان الى زوال فلا ثمن له تسمن الدنيا بقدرها يبقى ده شيء نحافظ به على عمل شهر رمضان الشيء الثاني الاستقامه يا اخوه والاستقامه دي في الحقيقه يعني يطول حديثها لكن انا اجمل لك الحديث في أكثر من 30 آية في القرآن بتتكلم عن الاستقامة وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بتقولها كل يوم اهدنا الصراط المستقيم مش أي صراط أنا عايز الإيه اللي واحد كده ماشي كده اهدنا الصراط المستقيم آه فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الآيات دي كلها تحض على الاستقامة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم حديث سفيان أبو سفيان سفيان بن عبد الله قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنها غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم إيه الاستقامة بقى دي آمنت بالله ده اللي حصل لك في رمضان جبت إيمان في رمضان حصلت الإيمان في رمضان آه استقم إيه الاستقامة المداومة قال عمر عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان السعادة ما تبقاش في شهر رمضان زي ما انت كده ونصحى العيد نلاقيك بقى ايه لفيت ودرت ما ينفعش الكلام ده لم يروغوا روغان الثعالب خليك زي ما انت على ما انت عليه على نهجك اسحب شهر رمضان على العام مش هيبقى بكمية شهر رمضان يا إخوة يعني انت كنت شهر رمضان بتقرأ لك خمس وست وعشر تجزاء في اليوم ومنا من كان يقرأ أكثر وبعض الإخوة بيختم كل يوم الكلام ده مش هيتحقق أنا هبقى أعيش معاك حلم هلامي لو قلت لك بعد شهر رمضان هتعمل كده لكن عايزين نقول إيه خد جنس الطاعة كان عندك حاجة اسمها قيام ليل يبقى في قيام ليل بس كان في رمضان بتصلي ب 16 ركعة ولا 19 ركعة 8 تراويح و8 تهجد و3 وتر هتصلي هنا إيه 8 ركعات 11 ركعة هتصلي 7 ركعات هتصلي 9 ركعات مش كده كنت بتصلي هنا بثلاث اربع اجزاء هتصلي هنا بجزء بحزب ولا لا يعني الجنس الموضوع كنت بتنفق في رمضان اموال كبيره في خارج شهر رمضان انفق ان شاء الله جنيه بس انفق انما تسحب جنس الطاعه معاك فيما بقي من رمضان على العيش مع ذكريات رمضان تبقى عايش رمضان طول السنه زي ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عايشينه وفي الاستقامة تكون الكرامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة في لزوم الاستقامة فها قد جلبتم الإيمان أيها الإخوة فبقي لكم أن تحافظوا عليه وإياكم والغفلة إياكم والغفلة أن يعظم الأمر عندكم بكثرة الغفلة والنوم عما كنتم عليه في شهر رمضان فيعطب القلب ونرجع تاني للمربع رقم رقم واحد أو المربع رقم صفر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الأخ بيتكلم عن مسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين شوفوا يا إخوة أنا عايز أقول أولا أنت مش هتعرف قدر أبوك وأمك إلا لما يموتوا إلا, إلا من, من أيقظه الله عز وجل يعرف كده دلوقتي إنما لما ما تلاقيهمش هتفضل تقول إيه تقول يا ريتني اللي كان بيزورهم يوم ويوم هيقول يا ريتني كنت رحت كل يوم واللي كان بيزورهم كل أسبوع هيقول يا ريتني كنت رحت يوم ويوم مش كده أما تحس بافتقادهم دي حاجة الحاجة الثانية إن إياك وعقوق الوالدين فإنها كبيرة من الكبائر العظام وعقوبتها معجلة في الدنيا والعجيبة بقى في عقوق الوالدين أن عقوبة العقوق من جنسها وصورتها يعني واحد عق أبوه بص له بصة تلاقيه يطلع ابنه هي تبقى العقوبة كده يبص له نفس البصة أنا كنت أعرف رجلا يا إخوة هذا الرجل كنت أعرف عنه أنه بار بوالديه جدا وحتى كان من جملة بعض شكاوى زوجتي إن كانت تقول كده ده يعني ما تحكي تاريخه تقول ده لو كانت اللقمة في بقنا ياخدها ويديها لأبوه وأمه لا يضر إنه يجوع هو ولا عياله بس يط- يطعم أباه وأمه وإخواته وكده كان ليه ولاء وحاجة رائعة جدا في يوم من الايام حصل مشكله بينه وبين ابنه وبعدين ذهبت كده قطيب خطير وبتاع معلش بقى اعمل الحاج انت عارف ان هو غبي ابنك ده وبتاع عشان قطيب عليه المساله عارف قال لي ايه؟ قال لي لا مفيش حاجه خالص بس الواد ده بص لي بصه خلتني اتعجبت قوي فانا في دماغي انه زعلان يعني بص لي بصه فزعلان فانا بقول له معلش قال لا انا مش موضوع زعلان البصه دي هي هي اللي انا بصيتها لابويا في يوم من الايام ودي المره الوحيده اللي عقيت ابويا فيها الوحيده لم يحفظ عليه ان ابوه زعل منه ابدا او انه عقه ابدا الا بالبصه دي قال لي دخلت لقيته بيضرب امي فحشت فانت بتحشني ازاي يا ابني مش عارف ايه وازاي بتحشني ومش عارف ايه فبصيت له كده مستنكرا لا ما فتحش بقه ده بص لابوه بصه كده بس قال له طب بص لي ياض راح ايه راح لامم نفسه لا يابا وبتاع و- بصه فابنه بص له نفس البصه مع ان دي المره الوحيده ما ما حصلش منه قبل كده قال محمد بن سيرين من نظر الى ابيه شجرا فهذا من العقوق لو بصيت له بل... لو بصيت له احددت النظر اليه كده ما يبصص له كده وكان عثمان رضي الله عنه لا ياكل مع امه ولا يستفهمها تقعد كده تقول له يا عثمان كذا وكذا وكذا وكذا وهو قاعد ايه حاضر حاضر حاضر وفي كلام ما سمعوش وما فيش حاجه خالص تقوم تقوم يقول كيف قالت بقول لك هي قالت لي في الحته دي اعمل ايه؟ قالت لي انقل الترابيزه دي فين؟ اصل انا ما سمعتش. طب ما استفهمتهاش ليه؟ يقول لك لا ما استفهم ما اقولهاش ايه ياما؟ ما اقولهاش عيدي تاني؟ لا عيب ما اقولهاش كده. تصور؟ وكان بعضهم لا يمشي على سقف بيت تحته امه او او ابوه. يعني لو ابويا قاعد تحت الاوضه دي وانا طلعت فوق السطح آه، اعمل حاجه ولا اكل الفراخ ولا الكلام ده ما اجيش ناحيه الاوضه اللي قاعد فيها ابويا ولا امي. يفضل ماشي كده في كل الاوض الا الاوضه دي. والعقوبات في ذلك كثيرة يقول محمد ابن سيرين رحمه الله قام أخي عمر عمر بن سيرين وبيت ابن سيرين ده كله كان يعني قال قام أخي عمر ليلة من العشاء إلى الصبح وبت أغمز رجل أمي قعدت أدعك لها رجليها كده عشان تعباها قال فوالله ما أحب أن تكون ليلتي بليلتي يعني ما أحبش أن أنا أقيم الليل كله زي ما هو قام من العشاء للفجر ولا انا ما اقيمش الليل خالص وافضل طول الليل انا ليلتي احسن منه وارجو فيها اجر اعظم منه سلم بن كهيل لقوه وجدوه قد ضربه عقرب في اصابعه لدغه عقرب فمايل على ايديه كده فقالوا ما لك قال دخل العقرب في جحر فمددت يدي خلفه قالوا يمد الرجل يده خلف عقرب يخش جحر تروح تحط ايدك عشان تجيبه قال خشيت ان يخرج في اثناء الليل فيضرب امي فرحت جايبه بايدي حتى لا يضرب امي الإمام أبو حنيفة ويمكن أنا حكيت لك ده قبل كده كانت أمه تخليه يستفتي التلاميذ مش مقتنع بيه أمه مش مقتنعة بأبو حنيفة شوف أبو حنيفة اللي طبق الدنيا فقها فكانت تسأله في مسألة تقول له يا أبا حنيفة اذهب فاسأل عمر بن ذر عمر بن ذر ده بيحضر لأبو حنيفة دروسه يبقى أبو حنيفة يقول لها حاضر ما, كسر... ما يقولهاش ياما ده, ده أنت تلميذي وبعدين أبدا حاضر عايزة مسألة إيه ياما تقول له مسألة كذا كذا فيأتي بأمه تقول له خدني وديني كده عشان أشوف بعيني إلى باب المسجد فتقف على باب المسجد على حمارها ثم يدخل أبو حنيفة إلى عمر بن ذر فيقول إني سائلك سؤال طبعا لما يقول له عمر بن ذر كده يحصل له إيه كأنك حطيت له كابلين كهرباء في رجليه أنت تسألني أنا يا أبو حنيفة أنا فيقول له أيوه عايز أسألك سؤال تسألني أنا يقول له أمي أمرتني بهذا ما أقدرش فيقول له طب اسأل فيسأله السؤال اللي أمه قالت له اسأله يوم عمر بن زر يقول له طب الإجابة إيه؟ ما هو أنا هجيب إجابة يعني ده الإمام مالك بيقولوا له هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم قالوا كيف رأيته؟ قال رأيت رجلا لو جادلك أن هذه السارية ذهبا لقام بحجته يعني أبو حنيفة لو قاعد كده وحب يستدل إن العمود ده ذهب أنت شايف العمود ده إيه؟ رخام ومصيص أهو لو أبو حنيفة قاعد كده وحب يستدل إن العمود ده ذهب هيستدل لك إن العمود ده ذهب من سعة أفقه وعظيم علمه و- و- و- و- وسيلان ذهني يعني فيقوم يقول له طب الإجابة إيه؟ يقول له الإجابة كذا وكذا وكذا يقوم آه، عمر بن زر يقول له إذا فالإجابة كذا يروح رادد عليه الكلام تاني يقوم ده طالع ليه؟ يقول لا يقول عمر بن زر الإجابة كذا وكذا مع إن اللي حلها له أبو حنيفة في الحقيقة لكن حتى يرضي أمه هذا في باب البر أيها الإخوة والباب ده لا ينتهي الكلام فيه كثير في الحقيقة أما مسألة العقوق فأنا أعيذك بالله عز وجل أن تقع في مثل هذه المسألة مسألة بصراحة كبيرة أوي كيف وقد قرن الله عز وجل شكره بشكره أن اشكر لي ولوالديك قال ابن عباس قرن هذا بذاك فمن قام بأحدهما وأسقط الآخر فكأنما لم يقم بشيء يعني لو شكرت ربنا كويس أو ما شكرتش لوالديك يبقى إيه ما شكرتش ربنا لو شكرت والديك كويس وما شكرتش ربنا يبقى ما شكرتش والديك يعني الاثنين نشكر لي ولوالديك الاثنين مع بعض في نسق واحد وأنتم تعلمون القصة الشهيرة أن رجلا كان يحمل أباه و... ويمرضه وبعدين زهق منه في يوم من الأيام فأخذه في موضع وقال أبتاه إني قاتلك قال لما قال قد أجهدتني وأنا قاعد أشيلك وأحطك وتعبان خلاص كفاية عليا كده هموتك ودلوقتي الكلام ده أنت عارف ال- د- دور المسنين والحتت دي في غاية الإهمال وتلاقي الابن يجي يرمي يرمي أبوه ولا يرمي أمه ويمشي, ويمشي انا في آه، آه، يعني حد حدثني قبل كده في في بعض المشافي ان امراه مريضه بالكبد ربنا يعافينا واياكم ومرضى المسلمين فنازله في الاسانسير جات لها الازمه ال- غيبوبه الكبد فنازله في الاسانسير راح عشان تخش ال- بتاع فبنتها جنبها واللي حكى ده كان راكب معاهم فبتقول لها انت ياما انت ياما تعبتيني يعني معاكي وكل شويه نازله طالعه وتقول انا بموت وما بيحصلش ياما يعني بصراحه فقالت لها قالت لها يا بنتي يا بنتي معلش احنا تعبناكي معانا يمكن ما تعرفيش ما يمكن اموت ولا اعمل قالت لها ما انت بتقولي كتير ياما الكلام ده يعني كانك يعني قلت كتير وما متيش بيقول لك نزلت دخلت الغرفه صوتوا عليها شوف اخر لحظه شوف خدمتها قد ايه واخر لحظه كانت ايه يا رب تموتي ماتت فماتت وحبط عملها في برها راح عليها حمل رجل امه ورآه عبد الله بن عمر يطوف بالبيت فلما راى الرجل ابن ع- ابن عمر اتى اليه وقال يا ابا عبد الرحمن اتراني جزيتها قال ولا بطلقه عارفين الطلقه بتاعت الولاده الصوت اللي هي بتصرخ المراه وهي بتنزل ابنها ولا واحد ولا صوت واحد من العشرين ألف صوت اللي هي بتقولهم في الولاده دي ولا صوت مع انه شايلها على شايلها على كتفه دي يعني معناها ايه؟ يعني بتتبول عن روحها بتتغوط عن روحها يعني مصيبه مولد مش كده؟ قال له ولا طلقه واحده وراى علي رضي الله عنه رجلا يحمل أمه على كاهله يطوف بها فجرى ومشى بجواره فسئل فقال هذا موضع تنزل فيه الرحمات فأرجو أن تشملني معه رحمة وأما العقوق فأنتم تعلمون الشيخ العفاني حفظه الله كان قال الك- الكلام ده حصل في البلد رأيته بعيني بيقول أنا شفته بعيني إن غلام عندنا قاعد يحدف طوب آه، على أبوه يحدف طوب عليه قدام الجامع واحنا نحوش ونعمل وبتاع وبعدين ابوه قال خلاص ايه اللي حصل قال لهم اقسم بالله العظيم في الحته دي وقفت حد في طوب على ابويا نفس المكان ده قدام الجامع ده في الحته دي وقفت حد في طوب على ابويا فانا يعني انا اعيذ اعيذ ال- نفسي واياكم يا اخوه كيف وك- وفي بر بعد الموت ده الواحد بيدور على حد يكون صاحب ابوه ولا ولا حد عشان يروح يبر ويبقى آه، ن- يعني نعوض ما فاتنا من بر ال- الوالدين ف... ف... فكيف يكون أبوك وأمك عندك أبواب الجنة مفتحة على مصراعيها و... و... ونراك يعني تعق فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما يحب ويرضى أخيرا أيها الإخوة ال- يتشرف معهد سبيل المؤمنين للقراءات وعلوم القرآن بدعوتكم للمشاركة في الدورة العلمية الشرعية التمهيدية في الفترة من 7 شوال إلى 11 ذي القعدة من ال- العام الجاري الموافق 25 أغسطس إلى 27 أغسطس بمسجد عباد الرحمن بحلوان المسجد عباد الرحمن اللي هو إيه بتاع الاسم جديد وذلك على النحو التالي طبعا ال ال هيبقى يوم يوم الثلاث فقه و ويوم الأربع ويوم يوم الثلاث هيبقى فقه ويوم الثلاث ده بعد المغرب بعد العشاء عقيدة يوم الأربع بعد المغرب عربي لغة عربية يعني ويوم الأربع بعد العشاء حديث ويوم الخميس بعد المغرب فقه ويوم الخميس بعد العشاء آه، عقيدة هيدرس الشيخ عمرو عفيفي والشيخ أحمد سعد والشيخ أحمد عبد المنعم والشيخ عمرو بكر زهران والشيخ عمرو عفيفي والشيخ أحمد سعد هيدرسوا ال- هذه المواد آه، أيها الإخوة بعد الأحداث معلش آخر السطر ده بعد ال بعد ال- لما يحصل اضطراب في البلد كده بيحصل تأثير على الدين لا ينكر بيحصل تأثير ديني فعشان كده الإقبال على طلب العلم والدراسة الشرعية ده من جملة عودتنا إلى المنهج احنا يا إخوة شغلتنا في الدنيا طول عمرنا نعلم كده نعلم كده أن منهجنا المنهج السلفي إنما هو فهم الكتاب والسنة بضابط أعلم الناس بالكتاب والسنة الصحابة اللي النبي النبي اللي قال كده خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم فأنا بفهم زي ما فهموا كده فهموا دي إزاي مشوها إزاي زي ما دايما كده بعض مشايخنا يضرب لنا مثال يقول لك حديث القصر في الصلاة حديث صحيح مسلم قال ابن عباس جمع رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا سفر أنا عايز أفهم الحديث ده ممكن أقوم أجمع دلوقتي المغرب والعشاء وأنا قاعد في بيتنا ولا مش ممكن ممكن قوي مش الحديث بيقول كده بس لا لازم افهم السلف قالوا ايه تلاقي بقى لما تقرا في صحيح مسلم تلاقي ايوب بن تميم السختياني قال قيل له ترى ذلك من عذر قال نعم يبقى ممكن يجمع ممكن يقول لحد مريض مش قادر مش قادر يمس الماء مش قادر يعمل حاجه اقول له والله ممكن تجمع بعضهم قال هذا هذا جمع سوري مش جمع زي اللي هو صلاه صلاه فريضه في صلاه في في وقت الفريضه الاخرى قال لا ده بيستنى الفريضه الاولى لحد اخر وقتها وبعدين يصليها مع ال- يصليها بسرعه جدا الاذان للفريضه الثانيه يصليها يعني يستنى الظهر لحد قبل العصر ب 10 دقائق يقوم يصلي الظهر يقوم يدن العصر يقوم قايم يصلي العصر يبقى ده اسمه جمع مش جمع ده اسمه جمع صوري الشكلي لكن هو مش جمع ف... الجمع الفقهي اللي هو ايه انك تستنى لحد ما يدن العصر وتنزل تصلي الظهر والعصر مع بعض يبقى ده فهم السلف هو ده الضابط اللي احنا بنقول عليه ومن جمله الضوابط اننا نقف على ثغر حفظ الدين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا وهذا النهج يسري هكذا حفظ الديانة أنك تتعلم العلم وتعلم الناس تحافظ على الشريعة يقول مسروق بن الأجدع أو غيره قال لما حدثت فتنة ابن الأشعث خرج ال- الإرجاء طب هو فتنة ابن الأشعث ده كان ده كان انقلاب عسكري ابن الأشعث ده قائد جيش وانقلب على الحجاج وعلى دولة بني أمية ماله مال الدين الاضطرابات اللي بتحصل في البلد بتأثر على الدين لازم تأثر على الدين مهما حصل مهما كانت لازم يحصل تأثر على الدين عشان كده لازم الإخوة يقفوا على هذا السخط فنحن يعني ن- نهيب بأنفسنا وبإخواننا أن هم يحافظوا على ال- على مثل هذه الدورات واللقاءات وال- وال- والدروس نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وبما قلناه إنه القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين